الله أكبر جل شأن الباري خلق الخلائق من طينة أو نار وملائكا من ساحة الأنوار ومحمد فيض من الأسرار
قال يوسف عليه السلام ما لك قيل له ما لك تجوع وأنت على خزائن الأرض فأجاب أخاف أن أشبع فأنسى الجائعين أن المسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أمة واحدة تمام خلاص وجاء فيها الفداء بين طوائف المؤمنين بالمعروف والقسط بينهم وجاء فيها نصرة المظلوم وإعانته على الباغي والظالم ولو كان ولد أحدهم وأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض روى البخاري قول النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنون تتكافأ إيه؟ دماؤهم وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده كيف استطاع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسيطر على الوضع في المدينة فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل رسالة إلى هؤلاء الذين يروجون أن المسلمين قوم لا يستريحون إلا إذا انفردوا في العالم بالبقاء والتسلط التاريخ كله يشهد على عكس ذلك بل إن الذين صنعوا ذلك في الأمم وصنعوا ذلك عب... على طول البلاد وعلى عدد العباد هم اليهود نعم وأتباعهم وأحلافهم هم اللي عايزين يسيطروا على العالم كله مش احنا النزعة القبلية كانت موجودة بينهم والنزاع كان على أشده حتى أجلاهم رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن هم اللي نزل فيهم بداية قول الله تبارك وتعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم إيه؟
شتى وقلوبهم شتى
خلق الخلائق من طينة أو نار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين حلقة جديدة من برنامج محمد أبدأها بقول مأثور للشيخ الشعراوي لو علم الظالم ما أعده الله للمظلوم لظن عليه بالظلم أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي أهلا وسهلا بكم في أهلا ومرحبا أخي الكريم أحسن الله إليك نكمل شيخنا الكريم مع باقي شروط الوثيقة نعم آه آه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله صلى وصحبه الله ومن عليه اتبع هداه وبعد الوثيقة التي كتبها أو دونها رسول الله عليه الصلاة والسلام بينه وبين يهود في المدينة بعد الهجرة كانت من الأهمية بمكان لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر من خلال هذه الوثيقة اليهود جزءا من مواطني الدولة الإسلامية دولة الحق والإيمان والتوحيد نعم هم أصبح الآن مواطنين لما يكتب لو كان في بطايق مثلا هوية ولا الكلام ده كان يكتب جنبه ال- الديانة يهودي والجنسية آه، مدني يعني من المدينة نعم من مدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ده لو كان ايه ده لو كان ال- ال- ال- ال- في الموضوع عصرنا هكذا يعني المعاصر يعني.
تمام مم.
طيب في في شيء أكثر من هذا ماذا يريد اليهود أكثر من هذا تمام أن يؤمن لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه ال- هذه ال- الأمور ويأتي في ال- في الوثيقة أو في عنصر من عناصرها أن من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم تمام يعني أصبحوا الآن لهم إيه ده لهم مكانة أحسن من الأول نعم يعني الآن لهم مكانة حتى أفضل من الأول لكن القوم من الغباء بمكان ومن الأحقاد والضغائن التي ملأت نفوسهم على رسول الله هي التي س- س- ستودي بهم إلى الهاوية كما سنعرف بعد ذلك طيب عفوا يا شيخ المهم- كان في جزية يدفعها اليهود
حتى هذه اللحظة كان لسه كان لسه آه لسه تشريع الجزية نازل بعد بعد ذلك لكن حتى هذه اللحظة كان لسه كان لسه آه الوثيقة الآن واضحة جدا آه، آه، لكن لكن احنا قلنا في الأول أن النفقة نفقة ال- ال- المسلمين خاصة في الحرب هي نفقة من؟
ما هي كلها نفقة واحدة لا خلاص م- نفقة هي هت- هتتقسم بعد كده في زكاة المسلمين هيدفعوها اللي هي 2.5% ده- ده فيما بعد.
فيما ده- بعد نعم.
وفي جزية تمام.
على يهود وعلى غيرهم من غير المسلمين أن يدفعوها المسلمين آه، تحت بند الحماية وتحت بند المواطنة وغير ذلك من الأمور فالناس اللي عماله تثرثر كمان لمنذ كتير على موضوع الجزيه ويقول لك تمام.
الجزيه وده كذا وده تخلف ودي آه، طائفيه يا جماعه يعني الزكاه طائفيه طب ما انت كزكاه واجبه بتاخد من المسلم آه، زكاه امواله يعني والتاني ده هيعمل ايه؟ هيفضل عايش اكل شارب نايم محمي في البلد والبلد ع- معيشاه وبتحميه وفي الاخر ما تاخد منه شيء شيء هو- غريب هو جدا شيخنا يعني عفوا يعني هي ال- الجزية هي حكم شرعي حكم شرعي نعم طيب لكل زمان أحكامه لكل زمان حتى قيام الساعه اي نعم طيب دلوقتي مثلا آه، في بعض المناهج ابتدت تشيل آه، حكم الجزية من المناهج صحيح، والرق- صحيح.
ب- بحجة انها غير مناسبة آه، حضرتك رأيك إيه في الموضوع هذا ده؟
كله من من الاباطيل والمخالفات لان شرع الله تبارك وتعالى ثابت ولا يتغير بت- بتغير الزمان والمكان انما تتغير ال- بعض الفتاوي التي يحتاجها الناس شيخنا، لكن إحنا قلنا إن الاصول الجزية الشرعية عفواً، ثابتة يعني ما هي الجزية حكم شرعي حكم, حكم شرعي ثابت حكم يتغير مش يتغير مع تغير الازمان يت- يتغير كيف يعني يتغير مثلا ان ال- ال- الجزية اذا كانت موجودة الحكم لا يتغير الحكم لا الفتوى يت- هي التي تتغير الفتوى تتغير يعني ايه الفتوى يعني تف- تفسير الحكم تفسير وليس الحكم نفسه.
الح- لكن الحكم نفسه لا يتغير ثابت. سبحان الله تمام.
لكن الطريقة نفسها كانوا زمان بيروحوا مثلا ياخدوا ال- ال- ال- ال- الزكاة أو من المسلمين أو ياخدوا الجزية من غير المسلمين بشكل معين ممكن الشكل ده يختلف ممكن الطريقة تختلف كانوا بياخدوا سيولة نقدية ممكن لا النهاردة يطلع مثلا قانون يقول أنا ممكن هاخد منك سيولة نقدية أو هاخد منك مش عارف آه، ملابس هاخد منك أكل هاخد منك شرب ممكن في موضوع الجزية الأمور يعني أنا قصدت إيه قصدت ال- ال- التنوع في أساليب الإيه الأخذ والرد وم- و- و- وتفسير الشيء لكن لكن, ما ي- الحكم الأصلي م- موجود ثابت قائم أنت تمام.
عايز تمسحه يعني هتمسحه من آيات القرآن لكن ما ينبغي تفسير ان هي آيات ت- القرآن ان إن يعني.
احنا نحذفها من المناهج ما ينبغي لا يا اخي سبحان الله هذا كله من ال- من العبث اللي, نعم.
اللي بيحصل لكن للاسف لا- ولكن انا انا يعني دائما استبشر واقول يا ما حصل الكلام ده قبل كده تمام لكن الامه تلف تلف ولازم ترجع لاصلها تاني صحيح لازم هترجع لاصلها تاني ولازم ه- هتجد انها محتاجه لمثل هذه الامور حتى وان كانت غير مفعله الان يعني موضوع الجزء الان هو مفعل لا غير مفعل صح ولا لا هل معنى هذا ان ان نشطبه من القران والسنه لا ليس معنى هذا طب ما انت عندك هقول لك على شيء يعني ممكن تيجي يا شيخ عفوا على المقاطعة تيجي في شكل إقامة يعني تكاليف إقامة يدفعها ال- ال- الشخص غير المسلم حتى لو كانت كذلك و- وال- والعلماء الأمة أقروها كجزء من م- م- مما على هؤلاء أو حتى أنه خلاص أتم ما عليه أنه دفع كذا بس يقال هكذا يقال هذا مكان هذا نبقى فاهمين الكلام ده طيب تمام نبقى فاهمين الكلام ده والا طب ما انت خلاص يعني ايه الفرق بقى طب ما انت لما بتسافر انت كمسلم الان لاي بلد في العالم طب ما انت بتصرف وبتدفع ثمن اقامه والكلام ده كله هل يقال ان هم بياخدوا منك جزيه لفظ الجزيه ده له له مساغ خاص له طريقه خاصه له آه، آه، احوال خاصه جدا لكن هذه الاحوال لم تنقطع عن الامه نعم ولذلك انا اقول النهارده مثلا في بعض البلاد هل يطبق حد الرجم على الزاني لا يطبق ه- هل يطبق ح- حد الجلد على الزاني حد اي حد من الحدود اللي ورد ذكره في الكتاب او السنه في بعض البلاد لا يطبق هل معنى هذا ان احنا ن- نشيل الحكم ده من الكتاب والسنه يعني نحذفه نقول لا ده مش موجود لا في فرق بين شيء مش مطبق مش مفعل لاسباب اسال الله ان تزول عاجلا غير اجل وان ال- الاصل باقي لان الامه النهارده عامله نفسها مش محتاجاه مع ان هي محتاجاه لكن عامله نفسها مش محتاجاه او مستغنيه عنه بقوانين اخرى ارضيه بشريه وضعيه خلاص لكن هتاتي ان شاء الله ستاتي اجيال سوف تفعل هذه الاحكام مره اخرى وتجعلها آه، فوق الرؤوس فانت ليس من حقك ان تحذفها او تشيلها يا شيخ بس هي هي مدرأة بالشبهات يعني بمعنى
يعني بمعنى بيقولوا دلوقتي مثلا في قانون الأحكام المدنية لو أخذنا تطبيق هو كله مأخوذ من الشريعة الإسلامية أحكام الطلاق وأحكام الخلع والكلام ده كله ما هو أصله هو الشريعة طب الإسلامية وماله ايه المشكله ولم ننكر ده.
يعني احنا لم نبعد كثيرا يعني لم نبعد كثيرا هو انت عن هو انت الأمة الإسلامية، هتمنى هتمنى على عن ربنا الشريعة.
يعني انت هتمنى على شريعه ربنا لا هاخد- حاشا لله هاخد طبعا.
منها جزء عشان واحطه ك- كقانون واقول انا بتعامل بالشريعه وعلى العين والراس احنا مصدقينك وشايفين وتيجي على جزء تاني اه، وت- وتقول لا ده انا همسحه من ال- م- من الذاكره افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض نعم يعني انا هقبل شيء و- و- و- و- وهمسح شيء عشان هوايه او عشان شايف في دوت انا محتاجه وده مش محتاجه ده كلام يقال لا خليك صريح انت فيك ما فيك من الهوى والشهوه والضعف والتخاذل وغير ذلك مما جعلك تقبل ان تتفاعل وتتعامل بهذه الشريعه وهذه الشريعه قول كده قول انا مش قادر اطبقها الان وعندي يا جماعه الخير اسباب كذا كذا كذا كذا كذا انت كمشرع قول الكلام ده لكن تقول دي مش موجوده وتقول دي عفى عليها الزمن وهذا كلام غير ما- لا يليق ان المسلمين يتمسكوا انت انت تنفي حكما من احكام الله وهذا لا يجوز لبشر تمام ده النبي عليه الصلاه عليه والسلام الصلاة نفسه والسلام.
او اي رسول الله تبارك وتعالى لم يعطيه هذه ال- هذا الح- لم يعطيه هذا الحق ان يمحو بنفسه آية او حديثا او عليه نصا الصلاة او والسلام.
حكما عليه الصلاة جاي انت يا يا بشر يا اللي غير معصوم يا اللي انت المفترض تابع للنبي محمد عليه الصلاه والسلام جاي تقول لي انا همسح واشيل ودي اصلا خلاص مش محتاجينها يا اخي انت مش محتاجها خليك في نفسك المسلمين محتاجينها وان كنت النهارده انت م م م مش مش مفعلها للمسلمين او انت بتحاول بطريقه او باخرى تتكلم وتقول وتنظر وتحلل و- وتحرم بمزاجك المسلمين ان شاء الله جاي اليوم وان شاء الله سيكون الله.
عاجلا غير اجل ان شاء الله ليعود المسلمين المسلمون مرة أخرى إلى شريعة ربهم كاملة غير منقوصة واليوم ده هيجي هيجي بفضل الله عز وجل نعم فلذلك أنا يعني دائما الواحد يمكن ربما بينفعل شوية في الأمور دي ليه؟ لأنك أنت بتجد في, في نفسك غصة يا أخي يا أخي سبحان الله يا أخي رحم الله امرأ عرف قدر نفسه أنت النهاردة أنت قادر تشيل من مكانها بتشيلها ما أنتش قادر قول يا جماعة مش قادر مش تفضل تلف وتدور خلاص تمام.
وتقول لا اصل انا مش هشيلها عشان مش ه- شكلها مش عارف ايه وعشان اصل لو شلتها آه، اصل هي ما تستاهلش ان انا يا اخي قول انك مش قادر ما تعترف يا اخي تمام قول انا مش قادر انفذها ولا قادر اشيلها من مكانها ولا قادر اطبقها بس خلاص احنا ساعتها نقول لك يا اخي خلاص جزاك الله خيرا خليك على جنب بقى واعمل اللي تقدر عليه واترك الامه الامه المسلمه واترك اهل التخصص عشان يتكلموا في دين ربنا سبحانه وتعالى واحنا قبل كده يا شيخ بس.
يعني عفوا يعني جزاكم الله خير طبعا احنا قبل كده قلنا ان لن ينصلح حال الامه يعني الامه الاسلاميه عموما الا بفلسفه تربويه اسلاميه من الدين الاسلامي زي ما قلنا قبل كده نصا نصا تحكم التعليم من الابتدائي حتى الجامعه لابد فلسفه تربويه دينيه الموضوع زي ما قلنا مش قاصر على ماده الدين مش قاصر على منهج بشيل منه حكم الجزيه او الرق او ملك اليمين او او الى اخره ولكن الموضوع هو أعمق وأكبر من كده إن المنظومة كلها يحكمها فلسفة تربوية إسلامية ولن يكون هناك صلاح إلا في هذا رد الامر الى اهله الى اهل التخصص هترتاح يعني س- سترتاح وتريح نعم انما كل واحد يطلع يتفزلك في في ال- في الباب الذي ليس له فيه اصلا خلاص نعم.
ويعمل نفسه علامه الامه وفهمه الامه وفقيه زمانه ويفتي في دين الله تبارك وتعالى بما لا يعلم هذه هي المصيبه اللي احنا واقعين فيها تمام أقولها دائما لنفسي ولغير من الناس يا إخواتي يا أخواتي من العلم والله من العلم أن يقول أحدنا لما لا يعلم لا أعلم تمام من العلم أن يقول أحدنا لما لا يعلم إيه نعم لا أعلم آه، يعني كما كما قيل سابقا من قال لا أدري فقد إيه فقد لو, يفتي.
لو إنما- سكت الجاهل أيوة.
ما اختلف الناس أحسنت.
علي بن أبي طالب أحسنت إنما نعم.
يجي النهاردة ناس مش متخصصة لا في الشريعة ولا في الأحكام ولا في أي شيء ويطلع يصدعوا الناس ويشوشوا على عقائد المسلمين وعلى أحكام شريعة رب العالمين تبارك وتعالى ويقول لك خلي هذا وشيل هذا وده عاجبني وده ما يصح وده ما ينفع يا أخي المسألة مش مسألة هوى المسألة مسألة تخصص أنت مش عندك في, في, في, في بلادك هيئات حتى وإن كانت هيئات رسمية كيانات رسمية هي الم- هي المفترض يعني المفترض مسؤولة عن آه، آه، آه، نشر العلم في الناس العلم الصحيح في الناس وتفقيه الناس في دينهم صحيح.
و- و- وال- والحفاظ على شريعة رب العالمين في أرضه خلاص يا أخي هات لجان متخصصة من الناس دي وشوف الرجال- اللجان ده هتخلص لإيه إنما تروح تجيب لي رأي واحد ولا رأي اتنين هم يعني ربما ده رأيهم هم أحرار في رأيهم إحنا يعني لكن لكن لا تلزمون به لا تلزم الأمة به نعم في لجان متخصصة ومجامع فقهية متخصصة ومجامع بحوث متخصصة لازم هي اللي تقول الكلام ده نعم انما غير ذلك طبعا يا اخي آه، آه، شيء شيء مش ممكن يعني طيب مش ممكن شيخنا الكريم حضرتك عاوز تضيف آه، باقي الشروط على الوثيقة ولا خلاص نكتفي لا ن- نكمل ان شاء الله فيها نكمل.
عشان نشوف ال ال اليهود في الاخر اصل احنا لازم نعرف هم ليه آه، اليهود كان موقفهم كان موقفهم ماذا في النهايه يعني. فدلالات واحكام وعبر من صحيفه المدينه نفسها اللي- التي والوثيقه التي كتبها عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم هل تعلم يا استاذ احمد ان الوثيقه هذه تعد اقدم دستور في العالم نعم 48 بند شيخنا الكريم شوف يعني.
تخيل 48 بند اقدم دز- يعني قبلها لم يكن اي شيء انجازت ال- انجازت انجاز المصطلح يعني نعم.
قبلها لم يكن اي شيء يعرف انه دستور او قانون او قانون أو بيحكم الحياة او وينظمها.
وثيقه تحكم حياه الناس و- ما كانش في الكلام وتنظمها، ده.
نعم.
خلاص وكانت احكامها ساريه كما راينا ايامها إيه إيه الامه الأسل- الاسلاميه شكلت ساعتها من حيث العقيده والدين الامه المسلمه تعرف مين المسلم ومين غير المسلم ومين ومين إيه إيه الامه تشكلت يومها من حيث المواطنه إيه ال- ال- الدوله الاسلاميه ايامها اشتملت على المسلمين وعلى وعلى وعلى غير اليهود المسلمين.
وهم من غير المسلمين إيه، ساوت بينهم في المعاملات العامة وقضية المساواة ديت لازم نخلي بالنا منها لأن ليس المقصود بالمساواة هنا المساواة العامة بين الناس جميعا في كل شيء يعني, يعني لا دي احنا معنى يا شيخ.
خلي بال حضرتك ان في ناس اول ما تسمع كلمة المساواة خدت بالك يقول لك لابد من العودة إلى مب- مبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية اللي هو إيه المساواة المساواة المبدأ ده موجود أيوه موجود تمام طب إحنا فاهمينه هو ده السؤال طيب نفهمه كده يا شيخ يعني إيه المساواة ال- ال- العامة المساواة العامة لم ولن تكون في عالم البشر في كل نواحي الحياة كافة واللي بينادي بالكلام ده معلش سامحني مخدوع مساواة عامة ولا مساواة كاملة لا يقول لك مساواة عامة يعني ويرون في كلمة ذلك عامة عفوا كلمة عامة تعم الكل أيوة ولا عامة بمعنى الكمال لا هم ي- ي- يقصدون بع- الكمال في حق الشخص تقصد ولا ما؟
الكمال في ان كل واحد يبقى زي التاني نصا اه عايزين كده في آه.
ناس تقول كده ده خ- ده ده مخدوع طب ازاي ده ربنا تبارك وتعالى يعني مثلا اغنياء يا شيخ عفوا الاغنياء يبقى كل المجتمع اغنياء و- او كل مجتمع في او كله فقراء زي أو كل بعض المجتمع مش يعني ما عارف.
يكون هناك درجات تفاوت ده ده ده ده ده, ده مخدوع اللي بيقول الكلام ده مخدوع.
صح والله ده مخدوع فعلا يعني تمام.
ليه انت انت انت هتخالف الفطره الربانيه اللي فطر الناس عليها تمام هتخالف سنة ربك في الكون سبحان الله القدير ربنا عز وجل خلق ال- الكون وخلق الناس وخلق البشر والاختلاف موجود في المواهب في القدرات في التفاوت في الدرجات في الغنى في الفقر في هذه غاية من غايات الخلق يا أخي نعم الله س- أ- ألا يعلم من خلق لا إله وهو إلا الله اللطيف وهو الخبير الخبير، نعم.
سبحانه نعم، وتعالى سبحانه وتعالى، نعم.
لكن المساواة ال- ال- الحقيقية بقى الشرعية اللي لازم الناس تتكلم فيها تمام.
هي المساواة التي تعطي الحقوق بلا تمييز ولا عنصرية يعني صاحب الحق ياخده صاحب الحق ايه ياخده ياخده ما هو مش هسأل ساعتها ده غني ولا فقير لكن ما عملش ليميت معين للغني ده ما قلش يقف عند حد معين في غناه مسموح ان هو ي- يوصل درجات ما وما- والله هو حر إلا هو حر.
إلا إن تمام.
رأى إمام المسلمين أو ولي أمر المسلمين في في في سواء كان في خلافة أو حتى في مكان ما إن رأى أن ذلك إيه، سيوقع ضررا على بقية المجتمع وده بيحصل ساعات خلاص إن واحد يطغى بالمال ويكبر ويكبر ويكبر والناس كلها مش لاقية تاكل مثلا طيب فيحصل هنا إن كان عملية إيه؟
يتقي الله في المال ده خلاص ده موضوع يخرج تاني.
الضرائب والزكاة وكل هو ده الأشياء دي المطلوب كلها هو المطلوب منه ايه مش المطلوب منه الزكاه الواجبه مثلا عليه او نحو ذلك من الامور التي التي يفرضها بعض ال- ال- ال- ولاة الامر الامور الشرعيه يعني نعم.
خلاص وبيؤدي اللي عليه ليس من حق احد ان يساله تمام وليس من حق احد ان ي- يعني ي- يحاصر امواله وليس من حق احد ان يؤمم هذه الاموال تمام.
يعني سبحان الله القدير نعم.
والا تحول العالم الى ما ما لا يحمد عقباه ده شفناه وعشناه صحيح.
ولم ياتي بنتيجه نعم ولم يأتي بالثمرة للأمة للأسف الشديد نعم.
فالمساواة الشرعية بقى اللي الإسلام جابها وبيتكلم عنها المساواة التي لا تخضع للون ولا للأصل ولا للجنس ولا للثروة ولا للجاه تمام.
أنت عندك عندك لك حق لأنك تستطيع أن تقدم أو قدمت تاخد حقك تمام خلاص لا محسوبية ولا مجاملة ولا أصل ده ابن فلان ولا أصل ده عنده ده ما عندوش هي دي المساواة إنما أنت تيجي تقول لي أنا عايز أساوي بين الناس مساواة عامة في كل شيء يعني إيه يعني أنت عايز الأرض كلها تكون أغنياء ولا الأرض كلها تكون فقراء مثلا يعني تمام.
عايز كل الأرض تكون علماء ولا كلهم يكونوا جهلة أنت عايز إيه بالضبط ها، عايز بقى هو عايز يوصل لإيه عايز يوصل لقضية المساواة في كل شيء بين الناس كلها عشان قضية واحدة هم كلهم بيحوموا حواليها واحنا فاهمينها كويس يعني للأسف الشديد اه، فاهمينها يعني اللي هي المساواة بين الرجال والنساء
تمام هي طب انت عارف النهارده اللي بينادي بالمساواة العامة ده ده لو قلت له تعالى اسوي بينك وبين الفقير مش هيرضى أكيد هيقول لك لا دي انا انا ربنا عز وجل رزقني واعطاني وخلقني هكذا غني انت عايز تغني بالفقير انما لما تيجي تقول له تعالى نتكلم في المساواه بين الرجال والنساء يقول لك هو ده انا عايز دي تعالى ساويني بالمراه في كل شيء في كل شيء يعني ايه يا ابني في كل شيء يا اخي انت رجل وهي امراه انت لك طبيعه وهي لها طبيعه انت لك وظيفه وهي لها وظيفه وتشتركا معا في طبائع ووظائف معينه خاصه يعني تجري عليكما لكن في امور اخرى لا انت راجل وهي امراه سبحان يعني الله مثلا الد- في دولة إسلامية غيرت شريعة ال- الميراث وساوت ما بين الرجل والمرأة وحظرت على هذا الرجل حدث.
أن يتزوج بالثانية ممنوع زواج والله يا شيخ والله يا استاذ احمد ده عبث والناس دي بعد فتره بيكتشفوا ان هم كانوا ايه كانوا بله جهل يعني دول ما جهلوا وصلوش الأمة.
لدرجة عالية من المساواة فين كده.
هي المساواه يعني دي مش مساواة يعني.
على فكره هم بخسوا المراه حقها لما ساووها بالرجل في الميراث نعم لان ال- ال- اللي دارس شريعه صح ودارس م- موروث صح سيكتشف في النهايه ان المراه لها من الحق والفضل في الميراث اكثر من الرجل صحيح في حالات كتير احنا حالات لازم كتير نكسرها جدا.
دايما في حالة واحدة لا لا ما تيجي في أكتر من حالة لما بعد تيجي كده.
تجمع بين الحالات كلها هتجد هي لها نصيب في المرأة اكتر من الراجل ده حقيقي ما انت فعلا.
كده بتحرمها حقها برضو يعني صح ولا لا صحيح، نعم، نعم.
لا في فكرة خبيثة تدور في عقول بعض العقول العفنة والعياذ بالله حتى قامت إحداهن منذ سنوات قريبة على مرأى ومسمع من العالم و- وت- وتحدت ربها واعتدت على ربها تبارك وتعالى لما قالت ان الاسلام ظلم المرأة لان انا عايز المساواة بين الرجل والمرأة في كل شيء قالوا لها ما المرأة اخذ حقوقها وكذا قالت لا لماذا يقال لا اله الا هو ولا يقال لا اله الا هي لا حول ولا قوة الا شوف وصلت لحد فين ده مصيبة سوداء شوف وصلت لحد فين الامور طيب هو عموما هي يعني منبر الحرية قدام الناس ديت هي أمريكا وأمريكا دايما بنشوف دايما يعني ولاية زي بالتيمور في الميريلاند في أمريكا آه، كل يوم يقتل يقول لك آه، عسكري أبيض قتل أسود احنا ما عرفناش الألوان الأبيض والأسود والأخضر ب- إلا من أمريكا دي صحيح الآن نسبة الانتحار ما بين المواطنين السود في أمريكا وصلت إلى نسبة يعني غير مسبوقة الآن في عصرنا الحالي وبرغم ذلك لسه بنقول عايزين المساواة والكلام الفاضي الفارغ اللي بيقولوه ده هو للاسف الشديد احنا لو رجعنا لاسلامنا هنجد فيه كل ما يغنينا عن هذا نعم حتى العالم الغربي سنة مش عارف 14 ولا مش فاكر كام لما حطوا ال- ال- المعالم المدينة الفاضلة اللي كانوا بيتكلموا عنها أيامها و- والبنود اللي حطوها أيامها الكلام ده كله طلع كلام في كلام في كلام ولم ي- ي- ينفذ ولم يحقق إلى الآن ولم يحقق بهذه الطريقة شوف حتى في لكن الحالات لما نأتي- الشخصية مش حتى المساواة ده ماشي يعني المساواة ده طبعا شيء يعني قاسي جدا وشيء مرفوض طبعا بالكلام اللي اتكلموا عليه حتى في الحرية الشخصية احنا انا بدل ليه بأمريكا لأن أمريكا ديت هي المثال عندهم أمريكا ديت هي مثالهم الأكبر نعم حضرتك لما اللي هو دونالد ترامب مرشح امريكي للرئاسه المرشح الجمهوري ولد شاب مصري آه، ذكي بيدرس الطيران هناك كتب على ال- الفيس آه، بوك كلمه عاديه زي ما بيكتب آه، العالم سيشكرني ان قتلت ترامب طبعا دونالد ترامب ده لا يترك اي مناسبه الا وينتقد المسلمين وساطردهم واقتلهم نعم، نعم، والكلام الفارغ ده ويهدد كله تهديدهم، نعم.
والولد ده لما يعني نقده في ال- على الفيسبوك قالوا له لابد ان انت تروح على بلدكم اختياريا دي الحريه بتاعتهم
نعم هي هقول لك ليه, ليه. آه، المشكلة ان ال- الابن ده انا طبعا صراحة انا اول مرة اسمع الموقف بتاع ال- الشاب ده ده موقف لكن- معروف نعم موقف.
لكن الابن ده هو غلط ليه لان هم اعتبروه اعتبروه همجي واعتبروه آه، انا بتكلم بلسانهم يعني الان يعني نعم.
اعتبروه همجي واعتبروه آه، آه، دموي والكلام ده كله ولذلك هم قالوا هذا الكلام تعرف هو لو كان اتكلم بلسان اخر يعني انتقد الرجل الانتقاد حاد لان الراجل ده يعني سهل جدا انه ينتقد يعني لكن ما ذكرش كلمه انا لو لو لقيت فرصه هقتله لو ما ذكرش نعم.
الكلمه دي تمام.
ما طردوه من هناك على الاقل حتى ي- يبينوا للعالم اننا اصحاب الديمقراطيه العظمى واصحاب الحريه الكامله وحريه الراي والتعبير والكلام ده كله خلاص دي حقيقه لازم برضو ما نغفلهاش نعم.
ولذلك آه، انا اقول طب احنا احنا ليه ما نرجعش لاصلنا يعني ليه النهارده ع- عمالين ناخد حرياتنا وديمقراطياتنا ومش عارف الكلام الكبير اللي بيحصل ده من امريكا ومن الغرب ومن الشرق ومن غيره يعني ليه ما نرجعش لاصلنا سنجد فيه كل الحريات المطلوبه والمساواه اللي هي الايه المساواه الحقيقيه وليست الموهومه في قول ربنا تبارك وتعالى يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلنا بينكم ايه وجعلناكم وجعلناكم شعوبا شعوباً وقبائل وقبائل تعارفوا.
لتعارفوا نعم، إن ان أكرمكم اكرمكم عند الله اتقاكم لما نرجعش لقول النبي عليه الصلاة والسلام يا عليه أيها الصلاة الناس والسلام.
إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا أعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا إيه إلا بالتقوى هو ده الكلام اللي احنا لازم نرجع له تاني هي دي المساواة هي دي المساواة نعم.
اللي لازم نرجع لها تاني وهي دي الحريات ال- الحريات المنضبطة الحرية لازم تكون منضبطة مش حرية ان كل واحد يعبث بمزاجه ها والأيام واليوم دول كل واحد كل يومين ثلاثة واحد طالع اللي يشتم في ربنا واللي يشتم في النبي واللي يشتم في الصحابة واللي ي- ي- يسخر من من من أئمة وفقهاء واللي واللي وتيجي تتكلم يقول لك هذه حرية هذا إبداع أي إبداع هذا إسفاف هذا إسفاف هذه قلة أدب هذا ليس لا هذه ليست أخلاق هذه أنا أقول إيه أسميها إيه يعني وفي, وفي بعض الأحيان تصل إلى إلى كفر وإلى ردة والعياذ بالله وصاحبها مش طبيعي فاهم واحد مش ينتقد واخد الله باله يعني ويسب الله يعني ما هو ده, هي.
ده هو الكفر بعينه مشكلة مشكلة كبيرة جدا وبعد تقول لي حرية تقول لي إبداع إبداع إيه إبداع إيه يعني أنت خلصت كل الإبداع اللي في الدنيا خلاص ما عندك إلا الله عز وجل ت- تسب تسبه أو تعتدي عليه أو تعتدي على سيد المرسلين عليه الصلاة تمام.
والسلام نعم.
أو أحدا من أصحابه أو آل بيته أو غير ذلك من الناس وتيجي تقول لي هذه حرية هذه حرية وبعد البعض يفسرها يقول لك إيه حريتك تتوقف عند حرية الآخرين نعم انا عندي تحفظ على الجمله دي ايضا يعني وان كان جزء من معناها صحيح يعني تمام.
خلاص لكن افرض حريه الاخرين حريه عابثه
نعم انت يعني يعني حريتك هتتوقف عند حريتهم يعبثوا كيفما شاءوا وبعدين انت تيجي تقف بقى تقول خلاص سيبهم بقى يكملوا مثلا تمام.
هي دي الحريه لا الحرية بمعناها الشرعي حرية منضبطة بقال الله قال رسوله حرية ملؤها الحياء نعم.
والأدب والإيثار والتضحية حرية ملء- ملؤها البناء وليس الهدم تمام.
ملؤها الإنارة وليس الإثارة نعم.
حرية يعني سبحان الله القدير تعيد لل- لل- لل- للمسلم وللإسلام هيبته ومكانته مرة أخرى لا تجعلنا أضحوك أمام العالم نعم.
ولا تجعلنا مسفه, مسفه العقول وال- وال- والأفعال والأقوال أمام العالم كله ثم نقول إننا, إننا آه، آه، نطلب الحرية فدي نقطة مهمة جدا ولكن النبي عليه الصلاة والسلام هنا عليه الصلاة والسلام حتى في وثيقته مع يهود كان حريصا جدا عليه الصلاة والسلام أن يعلم ال- اليهود ويعلم الأمة والعالم إلى قيام الساعة يعني إيه إيه- يعني المساواة، إيه معنى مواثيق المساواة.
ويعني إيه معاهدات ويعني إيه, إيه, إيه وفاء بهذه المواثيق والمعاهدات ويعني إيه قضية الأخذ والرد والقول وال وال وال وال وال والرد والكلام ده كله بين الناس ويعني إيه أمة عايش فيها المسلم وغير المسلم المسلم اخذ حقه وغير المسلم واخذ حقه يعني ايه يؤمن الناس على حياتهم وعلى اعراضهم وعلى وعلى وعلى كل هذا صنعه النبي عليه الصلاة والسلام لا اقول مع المسلمين فقط عليه بل الصلاة حتى والسلام.
مع اليهود تمام حتى مع اليهود نعم نعم نعم طب يا شيخ لو نجمل باقي آه، باقي الشروط ال- الوثيقة في ثلاث دقائق بحيث ان احنا نبدا ان شاء الله الحلقه القادمه مع تدريب المسلمين على أحسن.
ال- فنون ال- أحسن.
القتال هو والحرب.
طبعا اه نعم النبي عليه عليه الصلاه والسلام آه، آه، من ضمن البنود منع ايواء المجرمين من ضمن البنود منع خروج اليهود من دون تمام.
اذن محمد نعم.
منع الظلم والعدوان في المال والعرض وغيرهما منع الصلح المنفرد مع العدو منع اجاره العدو ودي نقطه مهمه جدا تمام.
وخاصه قريش واللي, واللي حواليها القوض من القاتل الإسهام في نفقة الدفاع عن الوطن الدفاع فداء الأسرى وفاء الدين عن الغارمين هم داخلين في الموضوع نعم.
الأمة تسدد عنهم يعني كذلك الإبقاء على الأعراف الصالحة حقوق الجار حرية العقيدة والدين حرمة المدينة مرجع حسم الخلافات حول الوثيقة هو إيه هو من هو من؟
الله ورسوله تمام.
شوف السلطات الثلاثة اللي كانت موجودة واللي موجودة في أي عهد وأي عصر اللي بيسموها إيه الش- السلطة القضاء القضائية والتشريعية والقضائية والتنفيذية.
والتنفيذية الثلاثة كانوا في يد من مين القائم عليهم أيامها ال- بموافقة الجميع الرسول محمد صلى الله عليه عليه الصلاة والسلام فعشان كده احنا بنقول ايه بنقول ان, إن اليهود لما وقعوا على الوثيقة دي لم عارفين يكونوا بيوقعوا عليه لم ولم يكونوا صادقين في العهد تمام نيتهم كانت سودة شبههم نعم، للأسف نعم، وهم كده على طول ونقضوها مع اول غزوه نعم ولذلك لذلك ترقبوا الفرصة تمام أول فرصة أوتيت لهم وحلت بين أيديهم ليتخلصوا من هذا العهد أو يدوسوا عليه بأقدامهم فعلوا ذلك ولا لا فعلوا فعلوا ذلك فلم يرتح اليهود لفكرة توحيد العرب تحت راية واحدة يوم من الأيام بل إن الذي شغل يهود عبر الزمان هو كيف يفرق شمل العرب كيف يفرق شمل المسلمين كيف يوقع العداوة والبغضاء بين أبناء الأمة أجمعين تمام.
ده منهج يهود من الآخر ولن يتغيروا لأن الله عز وجل الذي خلقهم وأعلم بهم من أي أحد هو الذي وصفهم تبارك وتعالى بهذه الآيات في القرآن يحدث عن قلوبهم القاسية تارة ويحدث عن نقدهم للعهود تارة أخرى ويحدث عن أنهم ممن أوقعوا العداوة والبغضاء ليس بين المسلمين فقط بل بين العالم كله إلى قيام الساعة أي مصيبة في العالم هم وراها أي مصيبة في العالم هم وراها أي قلاقل وأي خلافات وأي صراعات وأي حروب في العالم هم وراها كلما أشعلوا نارا للحرب أطفأها أطفأها الله.
الله ويسعون في الأرض إيه مم، فساد.
ويسعون في الأرض فسادا هؤلاء هم يهود هؤلاء هم يهود وهم المتحكمون في, في, في العالم كله عن طريق الاقتصاد الامريكي ال- اللي هم ال- ال- الساسه الامريكان ما هم الا بابتس يعني زي ال- ال- ال- الدمى اللي هو ال- الباباتير يعني الباباتير الاعظم اللي يحركهم هو يهود.
هو اليهود اللي بيحرك آه، هو نعم، الباباتير ده اللي بيحرك ال- الدمى ال- ال- المتحركه دي ونحن من أعطيناهم الفرصة واللي ده- طالعين على المسرح اللي قدامنا هم الامريكان ولكن هم هم من ورائهم هم ال- ال- اليهود لكن في أزمنة ال- ال- المجد والعز اللي كان عليها المسلمين اليهود دول ما كنت تسمع لهم سيرة أصلا الله بل يستعان.
كانوا بل كانوا إيه كانوا يستجدوا المسلمين لأجل أن يعطيهم المسلمون ولأجل أن يحموهم المسلمون لكن المسلمين دايما شيخنا وطول الكريم.
عمرهم أهل أخلاق وأهل طيبة وأهل كذا تمام.
فكانوا يؤدون ما عليهم وزيادة جزاكم الله خير يا شيخ بارك الله فيك.
دائما الوقت يداهم أحسن جزاكم الله الله إليك.
خير بارك الله فيك.
وبعد أعزائي المشاهدين نشكر لكم طيب المتابعة على وعد بلقاء يتجدد دمتم في عزة وسعادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيض من الأسرار الله أكبر جل شأنه